السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله يعني, يعني بيقول لك إن الغريق لما بيجي يغرق يعني ان قدر الله عليه الموت لما بيجي يغرق فبيضرب بايديه عشان ينجو من الميه بيقول لك ان ضربه ايده ديت وهو بيموت اقوى 36 مره من اقوى ضربه ممكن يضربها في حياته وهو في كامل قواه يعني دلوقتي احنا يا اخواني المفاجاه ان يوم الثلاث الجاي باذن الله سبحانه وتعالى واحد رجب يوم الثلاث الجاي واحد رجب بدام رجب دخل بقى هتلاقي الورق اللي موجود في كل حته اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان و... يعني سبحان الملك كأن رمضان اللي فات اصلا يعني لسه ما انتهاش يعني كأن السنة فعلا بقى كأنها شهر الايام تمر سريعا ونحن الان على مشارف رجب ويوم واحد رجب ده يعني معناها حالة استعداد قصوى بالنسبة لنا بعتبر ان رمضان خلاص رمضان على الابواب اخواني في الله النهاردة يعني عايزين نتحدث عن لو انت واقف في ميدان عام كده ولقيت واحد راكب عربية فارهة ونزل منها وهو لابس ثياب فارهة وقام مطلع ورقة ب 200 جنيه وقام مطلع ولاعة ومولع فيها الناس هتتفزع بدل ما يتصدق بيها او يجيب بيها حاجة طب لو قام مطلع رزمة بتينات بقى وقعد يولع في الورق ده الراجل ده مجنون ولا ايه يا اخوانا احنا اشد جنونا من هذا الرجل احنا بنضيع عمرنا احنا بنحرق عمرنا مش بنحرق في اه يعني يعني مش بنحرق في مال ممكن يعوض وممكن ان هو يجيب اللي اكتر منه بعد هذا يا جماعة لو واحد مننا ضاع منه خمسين جنيه هيفضل زعلان اسبوع على الخمسين جنيه وهيفضل يتندم ويقول يا سلام لو لقيتها كنت هعمل بيها واعمل بيها خمسين جنيه فتخيل بقى انك انت بيضيع منك يوم ورا ليلة ورا يوم يوم ورا ساعة ورا اسبوع ورا شهر ورا سنة وفي النهاية سبحان الله العظيم مش حاسين ان احنا بيروح مننا حاجة رغم ان اللي بيروح مننا ده اغلى حاجة في حياتنا اخواني في الله يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول والوزن يومئذ الحق هو في وزن باطل يا رب ايوه في وزن باطل موازين الدنيا الوقت باطلة الناس مقدرة حاجات جدا وهي ملهاش قيمة والناس خافضة قيمة حاجات وهي اخطر حاجة في الحياة ذلك اليوم الحق في ايام يعني مرشح الرئاسة كل واحد مستني منهم يوم اعلان النتيجة يا ترى النتيجة بره مصر ايه يا ترى مين الاول ومين التاني ومين التالت كل واحد منهم مستني اليوم ده كل واحد مننا مستني يوم كل واحدة مستنية يوم جواز تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان في يوم اخطر من كل هذه الايام اخطر من يوم التخرج اخطر من يوم النتيجة اخطر من يوم الجواز اخطر من يوم اه انتخابات الرئاسة او نتيجتها اخطر من اي يوم يوم وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي خلق الموت والحياة الموت قبل الحياة ليه يا رب اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش ممكن تتجوز وممكن لا ممكن تخلف وممكن لا انما مش ممكن تموت وممكن لا هتموت هتموت اخواني في الله دعونا نتعامل مع مع حقائق عايزين نتحدث الليلة عن قضية في غاية الخطورة وهي ان ببداية رجب المفروض يا جماعة رمضان بداية متأخرة جدا اللي بيبدأ في رمضان ده بداية متأخرة جدا تعالوا نسيبنا خالص من رمضان ومن رجب ومن شعبان ومن الكلام في الدين وفي العبادة وتعالوا ننتقل الى المنتخب القومي لمصر وتخيلوا كده مدرب المنتخب القومي مين الوقت حسن شحاتة ولا هتغير لسه حسن شحاتة مش عارف بينكم زي انتوا كمان المهم يعني تعالوا ننتقل لاستاد القاهرة الدولي ونتعامل كده ونشوف المدرب هو جاي قبل كاس العالم بشهرين وبيقول للعيبة تعالوا ان احنا بقى نستعد لكاس العالم ده جنون بالنسبة لمنطق الكرة يا اخوانا تعالوا شوفوا اهل الكرة رقم واحد بيستعدوا من قبل البطولة بقد ايه رقم اتنين الاستعداد بتاعهم ده بيسموه ايه رقم تلاتة لما بيستعدوا الاستعداد بتاعهم ده بيبقى قد ايه انا عايز اقول لك ان اللي هم بيسموه استعداد احنا ما بنعملوش في موسم العبادة نفسه في رمضان اللي هم بيسموه استعداد ده احنا لو عملنا قده في رمضان ده احنا هنبقى ابطال في حين ان هو بيستعد واللعبة مش لحاجة يعني هت- هتقلب الدنيا ولا حاجة بيستعد من قبلها بشهور لما بيستعدوا بيسموها معسكر يعني جهاد يعني واخد الموضوع جهاد ده واخد الاستعداد جهاد امال البطولة نفسها تبقى ايه انت واخد الاستعداد جهاد وانت واخد الاستعداد من قبلها بفترة فعلا تتناسب مع خطورة القضية اعتقد ان رمضان اخطر من كاس العالم اعتقد ان رمضان اخطر من الثانوية العامة الطالب في الثانوية العامة عارف ان نص درجة ممكن توديه من كلية لكلية تانية وان نص درجة ممكن توديه من المنصورة مثلا لأسوان وان نص درجة ممكن تضيع عليه الكلية اللي هو يعني يعني يريد ان هو يدخلها طب احنا دلوقتي مش بنتعامل مع الدين بهذا التعامل الخطير ليه رغم ان الدين فعلا اخطر رغم ان الدين فعلا اهم رغم ان مقاييس الدين فعلا اشد حساسية يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى انت عايز حساسية اكتر من كده ايه انت عايز يعني دقة في التعامل ي- يقوم احدكم من صلاته او ينصرف احدكم من صلاته ولم يكتب له الا عشرها تسعها ثمنها لا لا بالتمن والتسع والسبع وبمثقال الذرة و- يعني القضية كبيرة يا اخوانا فعلا مش قضية الدنيا الصغيرة الحقيرة اللي اهل الدنيا عظموها يعني احنا عايزين الليلة ننزل Windows لرجب وشعبان ويندوز Windows لرمضان يعني ال- الكمبيوتر لما انت بتيجي الاول تتعامل معاه لازم تنزل له Windows عشان تقدر تعمل تعريفات هتعرف بقى الماوس وتعرف ال keyboard وتعرف ال CPU وتعرف كل حته عشان تقدر يتعامل معاها احنا دلوقتي مش عارفين نتعامل مع رجب وشعبان مش عارفين نتعامل مع رمضان ولما بنيجي نتكلم دلوقتي في بدايه رجب ونقول رمضان يعني يا راجل انت بتتكلم عن ايه انا بتكلم يا راجل عن الحاجه اللي انت لو ما كسبتش في حياتك غيرها كفايه ولو كسبت وخسرت ديت يعني انت خسرت حاجه اكبر مما تتخيل عايزين ننزل Windows كده رجب وشعبان Windows رمضان للاسف اهل الباطل نزلوا Windows لرمضان وعرفوا الشهر ده خطير قد ايه وعرفوا القضيه بتاعت الاستعداد يا اخي مره استعد لابليس قبل ما هو يستعد ليك وان كان طبعا حته ان ابليس ما بيستعدش من الوقت ده كلام فيه نظر كبير جدا ابليس بيستعد كويس جدا وفاهم كويس جدا خطوره القضيه وهو الغريق اللي بيضرب بايديه الوقت في المثل اللي انا قلته في الاول بيضرب بايديه فضرباته الوقت بتبقى يعني ممكن يبقى فيها قوه عن ضرباته قبل هذا قضيه رجب وشعبان قضيه رمضان اخواني في الله يعني ال- الدرس بتاع الليلة كله هو هدفه كلمة واحدة بس ان اهم سبب لضياع رمضان كل سنة هو عدم الاستعداد بس اهم سبب للفزعات اللي بتحصل لنا في رمضان كل سنة والصدمات اللي بتحصل لنا في رمضان كل سنة هي عدم الاستعداد بس يعني ايه بس يعني احنا مش هنتحدث بقى في اسباب خاصة احنا بنتكلم في السبب العام ناس داخلة مش مستعدة يا اخوانا طالب ثانويه عامه داخل وبيقول لك انا ان شاء الله باذن الله يعني يوم الامتحان الصبح هبقى ذاكر يا جماعه ده ما ينفعش ما ينفعش واحد بيقول لك انا هنشن يا سيدي التنشين ده لما يعني بيبقى حاجه يعني يقول لك ايه يعني my lucky star بقى ده انا يعني ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليا قوي بي لما بينشن بينجح انما ما فيش واحد بينشن وبيتفوق انسى ان اللي بينشن بيتفوق عمر ما في حاجه اسمها واحد ينشن ويتفوق دي ما بتحصلش الا بقى من باب المعجزات بقى الربانيه يبقى انت دلوقتي هتتعامل بمنطق ايه بمنطق تعامل اهل الدنيا مع الدنيا لانهم عظموها فانت معظم الدين فهتتعامل ده يعني احنا عندنا مواسم كده لو انت ما خدتش غيرها في حياتك كفايه قوي رمضان عشر ذي الحجه ليله النصف من شعبان في ايام كده في مواسم كده لو انت العشراء يعني لو انت ما خدتش العشر الاول من محرم لو انت ما خدتش غير دي انت يعني كسبت فوز عظيم جدا في حياتك عشان كده المواسم دي لا تحتمل انك انت تفصل شحن فيها لا تحتمل يعني الواحد بيحس كده ان فصل شحن في هذه المواسم عامل بالظبط زي واحد بيتكلم مكالمه والعربيه عطلت منه على الطريق الصحراوي وبيكلم واحد وبيقول له الحقني انت فين وقام فاصل شحن يعني في لحظات لا تحتمل انك تفصل شحن فيها او بالظبط كده في مواسم لا تحتمل انك تفصل شحن فيها الامر اخطر من هذا البداية في رمضان بداية متأخرة قوي قوي وساذجة جدا ويعني يعني بداية لا تتناسب ابدا ابدا مع امراض ازاي يا ابني ازاي انت عايز تدخل رمضان بقلبك ده انت عايز تدخل رمضان بقلب عليه 11 شهر نكت سودا من الذنوب انت عايز تدخل رمضان بقلب جاي من الشارع شايف كل الشهوات والمنكرات شايف الفجور والفساد يعني ازاي هتدخل رمضان وانت كده انت متخيل انك هتدخل رمضان بقى وعينيك هتنهبر بالدموع والقلب هيفيض بالايمان والرجلين هتقف بالساعات ازاي يا اخوانا ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ده احنا كل سنه بنقع فيها كل سنه بنخرج من رم- وليمه رمضان العظيمه مش عارفين ناخد لقمتين كل سنه بنخرج من رمضان للاسف الشديد يوم اتنين شوال مفيش حتى ركعه وتر الله يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم عن حاجه مش عارفينها ومش مجربينها يعني عقلانيا الموضوع واضح تجربه وخبره وواقعيا الموضوع واضح مش عايز تستعد رمضان بقضيتك شايف ان رجب ده كلام بدري قوي قوي قوي يبقى انت راجل ما انتش ماشي ورا السلف لان السلف بداوا الاستعداد لرمضان من قبلها بست شهور بالدعاء اللهم بلغنا رمضان والاستعداد العملي بقى الاستعداد بتاع الجوارح كان قبل بشهرين حينما قالوا الكلمه الخطيره جدا اللي يعني لخصت الموضوع تلخيص من اخطر ما يكون حينما قالوا رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد رمضان يا اخوانا مش هو البداية ما ينفعش يبقى هو البداية ده انت بترمي البذور في رجب بذور الحاجات اللي انت نفسك تحصدها كل اللي انت عايز تحصده في رمضان لازم ه- ت- هتبذره وهترويه في رجب وشعبان انت بترمي بذور الايمان والعبادات والمقامات في رجب بتبدا كده تستفتح شعبان بتروي بقى وتبدا ترعرع بقى بتيجي في رمضان تقطف بقى رمضان مش شهر المجاهدة رمضان كل سنة بيضيع مننا بين المجاهدة والفتور بين ال... بين المجاهدة ومعاصي السر بين المجاهدة وال... و... و... والفطور وفصل الشحن رمضان ليس شهر المجاهدة عاملين زي ال... الراجل اللي عنده حتة أرض وجه في موسم الحصاد أم يعني لقى الناس بيبذروا وبيحصدوا ولقى نفسه ما زرعش أصلا فقال لك يلا بقى اما اجتهد بقى وابدا احرث وابدا ابذر وابدا يا عم انت جاي بعد ايه يا عم انا نمت على التفريط في زمن البذري كان زمن زمن البذر مش الان يا اخواني نحن مرضى قلوب يا اخواني نحن مرضى عزائم يا اخواني احنا حالتنا التعبديه وحشه فعلا احوالنا القلبيه بعيده فعلا مسألة ان بإذن الله اول ما يجي رمضان بقى هنشوف و- لا يرانا الله ما اصنع ده تصور ساذج تصور زي الفرح الساذج بتاع التاجر اللي اللي يعني في معرض كبير جدا عالمي بقى والناس بتكسب فيه وهو فرحان بقى والتجار رايحين يعملوا الصوانات بتاعتهم وهو فرحان والتجار جايبين العربيات وهو ما بيعملش اي حاجه هو فرحان وخلاص يا عم طب انت استعديت لا طب انت فرحان بايه ده فرح ساذج فرح ساذج عايزين ننزل Windows جديد لرجب عايزين ننزل Windows جديد لرجب وشعبان لان دي فعليا مواسم خطيرة عند السلف دي فعليا شهور خطيرة ذاك شهر ذاك للبعيد للعلو حاجة خطيرة ذاك شهر ده مش رمضان ده النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان يعني ايه بين رجب ورمضان رجب الناس عارفة قيمته وش رمضان الناس عارفة قيمته انما شعبان الناس مش مقدراه يعني كأن القضية المنظومة الثلاثة دول على بعض موضوع يعني خطير جدا ومحتاج اجتهاد خاص اخواني في الله الفرصة بدأت ومضمار السباق بدأ يعني الف مبروك للي هينتبه من الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى إيه إيه يعني زي ما قلت لكم ان هدف الدرس ده كله هي كلمه واحده ان سبب ضياع رمضان كل سنه عدم الاستعداد سبب ضياع رمضان كل سنه التفريط في رجب وشعبان سبب ضياع رمضان وما ادراكم ما رمضان اللي اهل الباطل للاسف الشديد فاهمين قيمته وقاعدين الوقت ما ننت الانتاج الاعلامي بقى لا ينامون خلاص هيناموا ازاي ده هم عارفين مين رمضان كويس قوي وعارفين قيمته كويس قوي على المستوى الدنيوي وعلى المستوى الديني عشان ي- يضادوا جهد اهل الدين فيه انما للاسف احنا اللي مش عارف مش عارفين ننزل ويندوز لهذه المواسم الخطيره ونتعرف عليها ونعرف قيمتها ونعرف نستعد لها ازاي يعني مش محصلين لعيبه الكوره يا للخيبه مش محصلين طالب الثانويه العامه واسفاه وحسرتاه مش محصلين بتوع اليميش اللي من الوقت بقى قاعدين يتفقوا بقى مع دول العالم المختلفه عشان يستوردوا ولا حتى بتوع القهاوي اللي بيستوردوا الوقت مستلزمات الشيشه من الصين ومن كل حته عشان يبداوا يستعدوا ولا حتى تجار المواد الغذائيه عشان يبداوا يستعدوا ولا حتى يعني يعني ال- ال- القضية كبيرة يا إخواني القضية كبيرة ويجب أن نستعد لهذا الموسم العظيم خسائر عدم الاستعداد إيه يعني أنا لو ما استعدتش لرمضان أنا هخسر هتخسر أي خسارة هي المصيبة إن الوقت الخسارة مش باينة المصيبة إن الوقت يعني إحنا قاعدين دلوقتي فينا ناس استثمرت رمضانات فاتت فهي عندها جبال حسنات وناس ضيعتها الموضوع مش باين في الدنيا الموضوع مش باين إنما يوم القيامة هيبان خسائر عدم الاستعداد اول خسارة لعدم الاستعداد صدمات رمضان يعني ايه صدمات رمضان اول صدمة مع اول يوم في رمضان تيجي تفطر تلاقي نفسك هتموت من الجوع وتفضل تاكل تلاقي نفسك تقلت نمت مش قادر نازل تصلي التراويح كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ايه ده ما هو انت مش جاهز يا ابني ما انتش مستعد يا حبيبي العبادات دي مش في حياتك الصيام والقيام مش في حياتك تقف تصلي التراويح 28 يوم تقريبا من 30 يوم انت فاصل انت واقف برجليك كده يعني طب ليه يا اخوانا ليه نحط نفسنا في هذه المواقف الاليمه المؤلمه شديده الالم تيجي تدخل رمضان تلاقي مصدوم ما انتش حاسس بالقران مش قادر تعيش مع المعاني المهوله اللي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني مش شويه الواحد كان فاتح في سوره النحل بيقرا في سوره النحل يعني سبحان الله انت حاسس ان انت بتشد في المصحف مش عايز حاجه تاخد منك يعني كتاب بيكلمك ان ربنا هو كل شيء وان كل ما سوى الله لا شيء وان ربنا عمل لك كل شيء حاجة بتحس نور الدنيا بتنور حواليك والدنيا بتنور في قلبك تيجي بقى تشوف النور ده يا للحسرة اللي على يمينك قاعد يعيط واللي على شمالك قاعد يعيط والشاب اللي لسه اول مرة في حياته داخل الجامع قاعد منهمر في العياط وانت قاعد وخيبتاه ايه اللي انا فيه ده يا ارض تشقي وبلعيني انا صدمات بتبدأ بيها رمضان وبعد كده للاسف الشديد تيجي صدمات اخر رمضان بقى على ما بدات تلين بقى وبدا القلب بقى يلين بقى وبدات الايه ال- الدموع بدات تنزل بقى وبدا التراويح تستلذ بيها وبدات تفتح وتمسك المصحف ساعتين ثلاثة أربعة مش عايز تسيبه وبدات تقعد في الجامع وبدا قلبك يألى في العباده تلاقيهم بيقول لك فضيلة المفتي بيستطلع هلال شوال هلال شوال ايه ده انا لسه بادئ القط تلقط مين يا ابني ده اللقط ده كان المفروض في اول رمضان عم حضرتك لقط كان رمضان خلص خلاص كان رمضان بينتهي خلاص تيجي الصدمة الثالثة صدمة ما بعد رمضان الحمد لله رمضان ده برضو اجتهدنا واعتكفنا وقمنا وصمنا و... ويوم واحد شوال مش اتنين شوال تلاقي نفسك ما بتوترش تلاقي نفسك تنام بعد صلاة العيد تصحى تصحى ان شاء الله على العصر يا اخوانا في ايه في انك كنت بتبني من غير اساس يا ابني انت قاعد تعلي في رمضان من غير اساس اصلا الاساس كان بيترمى في رجب وشعبان فلما بتعلي البيت في رمضان انت بتعلي على اساس ما يجيش اي رياح بعد رمضان تقوم هداه انما انت قاعد تعلي على غير اساس جت اول رياح شواليه هدمت هذا الاساس للاسف الشديد يعني اول خساره من خسائر عدم الاستعداد في رجب وشعبان هي الصدمات اللي احنا بناخدها من الخسائر ال- الاخرى الفادحه يعني انا بسميها جعزه رمضان يعني ايه جعزه رمضان كان الواحد يحس بكده زمان كان يدخل رمضان مفزوع مفزوع من ايه مفزوع من لحظة فصل الشحن اللي انت عارف ان هي 99% تحصل لك مفزوع انت داخل رمضان وانت حاسس انك سخن وحاسس انك نفسك تكسر الدنيا وحاسس بقى ايه انك انت زي الطالب كده اللي ما بيذاكرش خالص وقايم بقى قبل الامتحان بيوم بقى ايه من النوم انا هكسر الدنيا ومش واخد باله ان عضلات المذاكره عنده نايمه خالص فهو اول ما يجي يلاقي مد- نقطه صعبه وحتى ما فهمهاش وصفحه ما- معلوماتها يعني صعبه عليه ويلاقي يقوم قافل الكتاب ومتعاد هو مش واخد باله اصلا هو مش متمرس على اللياقه في المذاكره ما هوش متمرس او بالظبط كده لحظه الفزعه اللي تلاقي نفسك فجأة قلبك فصل انت عارف انك ممكن تفضل في دي بقى 10 ايام 15 يوم 20 يوم في رمضان ان شاء الله تفوق بقى على العشرة الاواخر ليه ما ده فصل شحن يا ابني ما هو القضية قضية ان مفيش استعداد مفيش لياقة ايمانية يا اخوانا هي القضية قضية ايه ولو ارادوا الخروج لأعدوا له ولو ارادوا رمضان لاعدوا لا القضيه قضيه استعداد اعدوا له عده وقراءه اعدوا له عده وفي قراءه اعدوا له عده يعني القضيه قضيه ان الاستعداد لازم يكون على قدر خطوره الموقف ولازم يكون كما وكيفا على قدر الحاجه اللي انت بتستعد ليها لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله اكبر امتى الناس تستجيب لدين ربنا تاني كده امتى الناس تسافر البلاد ورا البلاد عشان دين ربنا تاني كده وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الضامر ده الحصان اللي قعدوا يجوعوه عشان يقدر يسافر من الصين لمكة عليه هو انت المفروض تدمر حصانك الوقت بقى لانك انت داخل في ذلك الامتحان الخطير اللي هو امتحان رمضان فانت داخل في ذلك المضمار من السباق المفروض انك تدمر حصانك من الوقت الاستعداد ده قضيه عقلانيه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه عملها لما قال لك ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر شهر بيصوم فيه شعبان يعني قالوا لك عشان رفع الاعمال طبعا وقالوا عشان الاستعداد لرمضان يعني حتى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام هو النبي بيعلمنا عليه الصلاه والسلام النبي طول السنه ما بين الصيام وبين القيام ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الموضوع ده عايز استعداد عشان كده قبل ان يفرض الله صيام رمضان كان في صيام تطوع على مع الناس يعني القضيه قضيه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الاستعداد ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا نستعد عشان كده يا اخواني الحديث الخطير اللي احنا بنقوله للاسف الشديد يوم واحد رمضان اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار يا سلام يا سلام والناس قاعده بقى يا سلام ده احنا قاعدين الوقت دلوقتي وابواب الجنه كلها مفتوحه مفتوحه مين يا ابني انت عامل زي واحد جوله الساعه 10 الصبح قال له قالوا له صدق قال لهم ايه قالوا له الساعه 6 الصبح النهارده البنوك بتاعه الصعيد واسكندريه كلها فتحت ابوابها فلم يغلق منها باب اللي عايز ياخد فلوس ياخد فلوس قال لهم والله ده انا على ما اروح الصعيد ان شاء الله قدامي يوم على ما اوصل هناك ده المفروض كنت اعرف ده من قبل كده هو فتحت ابواب الجنه دي معناها ده معناه انك لازم تستعد لانك انت بينك وبين ابواب الجنه قد ايه بينك وبينها حواجز قد ايه حواجز جوه نفسك انت حواجز من قلبك ومن فطورك ومن شهواتك ومن شبهاتك ومن كسلنا ومن عجزنا و... ومن عدم لياقتنا الايمانيه حواجز يا اخوانا ومن معصيه سر بقى فلان بيقع فيها ولا علان بيقع فيها ومن ومن ومن جو في رمضان بيحولوا اهل الباطل لجو اصلا اثاره لشهوات وتمثيليات فانت متخيل ان فتحت ابواب الجنه دي معناه ان لما يجي رمضان نفرح بقى ده لا معناه انك انت وظيفتك قبل رمضان ان يوم ما يتفتح الباب تكون انت على الباب تكون انت واقف على الباب انما انك انت تستنى ما يتفتح الباب يلا نجري بقى يا رجاله يا نهار ابيض لو وقعت لك يوم ثلاثة ولا اربعة رمضان في معصية سر خدت لك فيها اسبوع احباط وهم وغم وبعد كده قمت لك القضية خطيرة يا اخوانا يعني على ما تفوق ان شاء الله يكون الابواب اغلقت ويكون حظك من وليمة رمضان اللقمتين بتوع كل سنة للأسف الشديد رمضان بالنسبة لك ايه القضية قضية يعني زي بقول لكم ويندوز كده رمضان في ناس يعني زي العمرة كده في ناس من قبل العمرة تجيب شرايط العمرة كتاب الشيخ خالد ابو شادي وشرايط الشيخ يعقوب والشيخ ويبداوا يسمعوا ويبداوا يقروا ويبداوا يستعدوا ليه ده انا رايح فرصة عمري فرصة للتغيير فرصة ان قلبي يعمر بالايمان وفي ناس معتقدة ان عمرة دي معناها ان انا رايح اشم هوا جنب الحرم واعمل شوبنج في المولات العالمية اللي جنب ال... هو بالنسبة له العمرة كده فهو يستعد مستعد لايه اصلا ده هو كده تلاقيهم ايه بعد ما عمل العمره بقى كل ليله كده يجيب العيله الكريمه ومعاهم براد الشاي وينزلوا بقى في صحن الكعبه ويقعدوا يسهروا والعيال تلعب وتجري وقاعدين يتكلموا للصبح ما بي مش بيصلوا حتى قاعدين يتكلموا في كل موضوع من مواضيع الدنيا هو بالنسبه له العمره كده العمره ان احنا عملنا العمره الحمد لله طفنا سبعة اشواط اللي هي العمره وبعد كده بنشم هوا جنب الحرم بقى فده مش هتقدر تقول له استعداد ليه لانه مش متخيل اصلا الموضوع ايه انما اللي عارف فهمت الموضوع ولا تقدر تقول له استعداد رمضان بالنسبه لك ايه رمضان بالنسبه لك ده شهر فرصه ان انت تتغير تغيير كامل قفزه في حياتك نقله النقله السنويه بتاعت حياتك رمضان بالنسبه لك ده موسم كسب الحسنات اللي هتعوض السيئات زي ما سمعنا كده في صلاه المغرب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ها مشفقين مما فيه مما ديت ما تعظيم مما فيه مش متخيلين انهم عملوا كل ده انت بقى عايز تعوض الحاجات اللي مكتوبة علينا في الصحائف بتاعتنا رمضان بالنسبة لك ايه فرصة لانقاذ الامة نقلة للامة السنه اللي فاتت لما كان انتخابات مجلس الشعب بعد رمضان علمانيين اتجننوا قال لك لا لا ليه لا اخروها بعد رمضان بشهرين ثلاثة ولا حاجة ليه يا عم قال لك الناس خارجة من رمضان من المساجد كله هيختار لك ال- مرشح التيار الاسلامي لا لا لا ابعدوا الدنيا خالص عن قصة رمضان ده ايه ابعدوها فالقضية قضية يعني يعني سبحان الله العظيم إيه، قضية ان هم فاهمين قيمة هم بيعملوا ايه فاهمين قيمة هذه المواسم وبيحاربوها عشان عارفين القيمة ال- ال- الخطيرة بتاعتها يا اخوانا رمضان ما هواش عصايه سحريه اول ما بيجي بقى هتلاقي بقى الدموع اللي ما كانتش بينزل منها ده بقى انت دلوقتي واقف في صلاه المغرب حسيت بايه من الايات وفاكر الايات اللي اتقرت قد ايه وعشت مع الايات قد ايه ما هو يا ابني ده القلب اللي انت هتدخل بيه في رمضان باي قلب ستدخل رمضان باي قلب ستدخل هذا الموسم العظيم بالقلب ده اللي انت صليت بيه صلاه المغرب ده ايه بالقلب اللي, اللي خلاك ليله امبارح ممكن ما وترتش اصلا بالقلب اللي خلاك النهارده في خطبه الجمعه ممكن نص الخطبه سرحان باي قلب القلب ده هتدخل بيه رمضان رمضان ما هوش عصايه سحريه اول ما يدخل قلبك بقى هي- هيفيض بالايمان وعينيك بقى تنهمر من الدموع ورجليك سبحان الله ينبعث فيها قوه كانتش موجوده طول السنه وهتلاقي نفسك بقى شديت حيلك بقى والدنيا اتقلبت يا اخوانا ده وهم ده وهم اللي معتقد ان اول ما يجي رمضان هينقلب عزيمه غير العزيمه واراده غير الاراده وهمه غير الهمه وجهد غير الجهد ده واهم ده واهم مفيش حاجه اتغيرت هو دافع ان رمضان جه ولكن دافع ان رمضان جه يعني ما هو لعيب مش مسخن ونازل ما يعني في لحظات مش ما لا تحتمل انك تفصل فيها يعني واحد بيعبر المانش مثلا وما هوش مسخن وما هوش مستعد وجاله شد عضلي في النص هيموت خلاص ده هيموت هيغرق اللي بيجي له شد عضلي في الموقف ده انتهت او في مواقف لا تحتمل انك تفصل فيها في مواقف لا تحتمل رمضان ما هواش عصايه سحريه رمضان يا اخوانا ده حصاد لما قبله زي الاخ اللي بيجي يقول لك انا مش خاشع في الصلاه طيب يعني عايز ايه ما هو طبيعي ان حضرتك مش خاشع في الصلاه ليه لان الصلاه دي محصله ما قبلها صلاة العصر دي محصلة اللي انت عملته بين الظهر والعصر صلاة المغرب دي محصلة اللي انت عملته بين العصر والمغرب امال ايه يعني الاخ اللي جاي هنا من قبل المغرب بنص ساعة وقاعد رافع ايده عشان ساعة الاجابة شوفوا ده صلى المغرب بقلب شكله ايه شوفوا اللي جه و- و- وقرا شوية قرآن بين الاذان والاقامة ده دخل بقلبه شكله ايه انما اللي داخل من الدنيا على طول على ده هيدخل ازاي يا اخوانا هيدخل ازاي يبقى اذا من اول الخسارات اللي بتدفع نتيجة عدم الاستعداد لرمضان للأسف الشديد خسارة صدمات رمضان صدمة اول رمضان ان الناس جاهزة او في ناس جاهزة واحنا مش جاهزين صدمة اخر رمضان على بنائنا نلقط الف سلامة رمضان يعني بيودعنا على صدمة ما بعد رمضان ان يعني كأن كان دخان وطار كأن كان سحابة وراحت يا جماعة الواقع بتاع امبارح العبادة اللي كنا بنعبدها دي فين يا ابني برج على غير اساس وقع وقع مع انشغالات الدنيا تاني بعد رمضان زائد ال- الجعزة بقى بتاعت اول رمضان او الفزعة بتاعت اول رمضان اللي هي ساعة ما بتفصل شحن في موقف لا تحتمل انك انت تفصل شحن فيه لانك انت مش متعود اصلا مش متعود على جلسة الضحى اليومية مش متعود على قيام الليل مش متعود على الاجتهاد في القيام مش متعود على الاجتهاد في الصيام هي الروشتة ايه احنا بقالنا ست شهور بنقول هنا اهو هي الروشتة سبرين بس هي القصة مش معضلة يعني روشتات الدين مش عايزة اعجاز يعني الروشتة صيام وقيام يا اخوانا روشتة الاستعداد لرمضان صيام وقيام بس قيام تمسك مصحفك وتقعد تقرا وصيام تصوم وتتعود كده على هذا النمط من الحياة وجزاك الله خيرا ده انت يعني كده واحد بقى يزود حفظ القرآن وواحد هيزود بقى جهد دعوة عشان يتعود واحد هيزود بقى اعمال صناعة معروف انما اول استعداد لرمضان صيام وقيام القضية ما هياش قضية خطيرة يعني ما هياش قضية الممثلين قاعدين دلوقتي بيمثلوا ليل نهار تمثيليات رمضان ليه؟ لأنه له هدف لأنه له هدف أنت لو ليك هدف هتتغير عزيمتك لو عندك هدف يقظة يا اخوانا افيقوا رمضان على الابواب رمضان انا يعني مش بقول كاس العالم مش بقول بقول رمضان على الابواب يعني يعني ده الناس آه، يعني يعني قضيه زي ما قلنا خسائر الاستعداد خسائر فادحه من ضمن خسائر الاستعداد الفادحه آه، عدم الحصاد رجب الكلمة دي عايزين نحفظها ونفهمها وننشرها ونبعتها رسائل وننزلها على كل اللي اي حاجة تنزل ينفع انها تنزل عليها رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد يعني بذرة التفاح بتترمي في رجب وتتروي في شعبان وتتقطف في رمضان رمضان ليس شهر المجاهدة ولا يضيع في المجاهدة رمضان ليس شهر بداية رمضان شهر حصاد يا جماعة شهر ان احنا اه، اه، اه، ان احنا نحصد ان احنا نحصد بقى اللي احنا زرعناه وهن لريح الجنة اني لا اجد ريح الجنة دون رجب وشعبان اني لا اجد ريح رمضان دون رجب وشعبان جبل رجب وشعبان ده لازم يتعدى ولكن عايزين معسكرات جاده زي ما اهل الدنيا سموها معسكر كده يعني جيش يعني جاد عايزين معسكرات جاده من خسائر عدم الاستعداد لرمضان انت حر بقى ما هو ابليس بيستعد يعني انت مش عايز مره تستعد له قبل ما يستعد لك مش عايز مره تتجهز له قبل ما يتجهز ليك مش عايز مره تبقى فايق لازم كل مرة لابد ان ندخل المصيدة حتى نعلم ان ما كان فيها كان طعما يعني مش مش مش مرة كده هنفوق من بدري او نستيقظ من بدري ال ال ال الغريق اللي بيضرب الضربات ديت ليه تتعرض للضربات بتاعته ما تفوق من قبل ما هو يفوق ما تستيقظ من قبل ما اهل الباطل يستيقظوا من خسائر عدم الاستعداد لرمضان آه، آه، ال- ان بعد رمضان بتلاقي ان الموضوع كان على غير اساس بعد رمضان بيروح كل حاجة للأسف الشديد آه، الصحابة رضوان الله عليهم كان رمضان ممكن يجي في غزوة بدر ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي آه، في مثلا آه، يعني يعني فتح مكة ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي في غزوات ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي بعده الخندق ويبقوا ابطال ليه هو داخل رمضان جاهز اصلا لاي حاجه رمضان كان قتال رمضان كان عباده رمضان كان صلاه هو داخل جاهز داخل جاهز مفيش حد يقدر يقفز القفزه دي لازم السلم تطلعه الاول قبل رجب وشع... في رجب وشعبان عشان تبقى جاهز يعني دلوقتي في ربع مليون انسان بيموتوا يوميا على وجه الكره الارضيه ربع مليون بني ادم طب ايه قيمه الاستعداد قيمه الاستعداد انك انت بينت النيه من دلوقتي عمليا ان انا ان شاء الله موت نفسي في رمضان يعني الربع مليون دول يعني في الشهر 8 مليون يعني على رمضان يعني تقريبا هيموت في الدنيا قبل رمضان حوالي 17 مليون بني ادم تقريبا كده قبل رمضان 17 مليون. انت ليه ما تبقاش من 17 مليون دول ليه يا جماعه 17 مليون 17 الف الف بني ادم ليه تفترض انك انت ما انتش منهم ال 17 مليون دول منهم 7 مليون هيبقوا كبار و10 مليون شباب وصغار ليه ما تفترضش انك من 10 مليون شاب اللي هيموتوا قبل رمضان ليه ما تفترضش ده طب قيمه ان انا استعد بقى ان انا بيت النيه فانا باذن الله لو مت هموت على النيه وباذن الله يبقى ثواب رمضان في ميزاني اجرت بيه اجرت بنيتي من ضمن ثمار الاستعداد لرمضان الخطيره خطيره جدا القضاء فرصة للقضاء على معاصي السر في حياتك فرصة للقضاء على معصية السر اللي انت مش قادر تتخلص منها فرصة لان يا اخوانا معاصي السر يعني عن تجارب اخطر سياسة للتخلص من معاصي السر سياسة الضربة القاضية الضربة القاضية اللي هي ال ال ال يعني عارفين قاتل الماء كده لما عند 99 قال لك ايه قال لك انا هتوب خلاص دلوني على اعلم اهل الارض فلما وقع في القتل مرة ولكن تاب يعني ايه الضربة القاضية دي بتخليك حتى لو وقعت اي مرة حتى لو وقعت مرتين بس خلاص خلصت بقى قصة وخلصت هي عايزة كده فرصة دافع رمضان الرهيب ودافع ال ال ال رجب وشعبان الخطير فرصة انك انت تدي ضربة قاضية لمعاصي السر اللي انت مش قادر تتخلص منها فرصة ان تنتهي من حياتك كلمات معذبة نفسيتك الوقتي وقلمة نفسيتك الوقتي ومبهدلة بل محطمة نفسيتك الوقتي فرصة يا اخوانا ان احنا نستيقظ لانك انت هتدخل في حالة من الهمة بقى يعني في الطب النفسي في حاجة كده بيسموها لوجو ثيرابي دي مدرسة من مدارس الطب النفسي العلاج النفسي العلاج باحياء المعنى يعني ايه باحياء المعنى ان ان الطبيب النفسي يحاول ان هو يوجد في حياتك دافع من اجل انك تقوم دافع من اجلك تتغير هو احنا عندنا الدافع ده بقى دلوقتي احنا عندنا رمضان الدافع الرهيب ده هو دلوقتي فاحنا دلوقتي واحنا بنستعد ليه المهمه الكفاحيه الجهاديه ديت الكلام ده يا اخوانا الكلام ده ممكن سنتين ثلاثه وتلاقوه بقى حاجه شعبيه يعني انا اذكر وانا آه، يعني سبحان الله العظيم يعني وانا لسه في سنه امتياز فيعني واحد زميلي يعني فبيكلمني على 10 ذي الحجه وانا في سنه ابتدائي يعني بكام سنه مثلا 10 سنين مثلا ولا ايه بيكلمني على 10 ذي الحجه 10 ذي الحجه ده ايه يعني بيتكلم عن حاجه غريبه جدا 10 ذي الحجه ده كان بتاع مثلا مين يعني العباد قوي بقى العلماء قوي بقى هو اللي يهتم بان في حاجه اسمها 10 ذي الحجه الوقت 10 ذي الحجه بيقترب من رمضان كموسم عباده يعني انا عايز اقول ان احنا لو كفحنا هنفهم الأمة قيمة موسم استعداد تعبدي خطير هيوجد في حياة الأمة وهو رجب وشعبان يعني المهمة مش على قد ان انت نفسك تفوق ده انت تفوق وتنشر هذه اليقظة في الأمة أمة الوقت محتاجة يقظة في هذه الغفلة القاتلة اللي بتمر بيها للأسف الشديد للأسف الشديد فانت الوقت فرصة للقضاء على معاصي السر رمضان نقلة للأمة نقلة واهل الباطل عارفين كده ونقله ليك انت ونقله لمقامك عند الله زي بين السماء والارض ونقله لمقامك للجنه قاب قوس اقابه قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها المتر في الجنه بقد ايه اغلى من كل اراضي الدنيا طب تخيل انت هتجيب في رمضان ده كام متر بقى تخيل انت هتفوز في رمضان ده كام متر نقله يا اخوانا نقله في ممتلكاتك في جنه الرحمن نقله في مقامك عند الله نقله في حالك في حالك ده هي شوية دفع كده وهتلاقي نفسك انسان تاني خالص بطل بقى ثلاث شهور معسكر يا جماعة ثلاث شهور معسكر بتوع كلية شرطة ما بيدخلوهم يعني يعني يعني ربنا يصلح احوالهم يقول لك ده ما ينفعش يدرس المناهج بتاعت شرطه كده امال يعمل ايه لازم يتغير طب وبعدين يتغير ازاي قال لك يتعمل له معسكر 45 يوم في الاول يجوا يقولوا لهم يلا وقت الاكل يقعدوا كلهم ياكلوا ها يلا يجوا يبداوا ياكلوا بس كله شيل ايده شيل ايده ايه 60 ثانيه ده 60 ثانيه ده كل واحد لسه بيتكلم على الثاني وبيضحك وبيتعرف هو كده استنى بقى لحد ما يجي ميعاد الوجبه اللي بعد كده هي كده هو بيعلمه ان كل حاجه في حياته بتتغير 45 يوم يستلموا بقى متغير بقى يبدا بقى ايه يدولهم المناهج بتاعتهم هو الوقت احنا عايزين عايز رمضان يتغير لازم انت الاول تتغير فانت الوقت بتتغير في المعسكر بتاع رجب وشعبان ده 60 يوم تغيير 60 يوم حقيقيين يا اخي خلي همتك زي همه لعيب الكوره يا اخي عيب عيب ان لعيب الكرة همته في الكرة اعلى من همتك في طلب الجنة عيب عيب لما كنت ايام الكلية ورحت يعني لاحد مشايخي يعني فقال لي انا بنام ساعتين في اليوم واحنا بقى بنتكلم بقى كلام خاص بقى يعني ايه يعني العلاقه بينا بقت علاقه فبيكلمني بقى ايه انه بينام ساعتين في اليوم فرجعت لاخواننا هنا بقى في المنصوره فبقول لهم يا اخوانا الشيخ فلان بينام ساعتين في اليوم ففوجئت ان ما يعني مش مصدقين يعني ايه يا عم ساعتين في اليوم ايه انت بتتكلم في ايه يا سلام بينام ساعتين في اليوم مين ده اللي يقدر يعمل كده فكنت اصلي الفجر في الجماعه الشرعيه واقعد جلسه الضحى وارجع فكل يوم الاقي يعني طفل كان معانا في المسجد كده شبل كده في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي واقف وعينيه وارمى كده اهو اسلم عليه وامشي وانا في الطريق للبيت كل يوم فمره بقول له حبيبي انت كل يوم اقابلك وعينيك منفوخه قال لي انا عندي امتحانات الايام دي ما بنامش في اليوم غير ساعتين قلت سبحان الله تعالوا يا جماعه تعالوا شوفوا ميدو اللي بينام كان اسمه كده اللي بينام في اليوم ساعتين عشان المذاكره وانتم مستصعبين ان ان احنا ننام ساعتين عشان طلب الاخره لما ربنا بقى بينقذ القلب بقى ما تسألش ايه اللي بيحصل الحاجات دي ما بتطلبش بالتعسف الحاجات دي لما قلبك يستيقظ بتلاقي نفسك ممكن بتعمل كده انما وانت همدان كده ما تفكرش كده فكر انك تفوق فكر بطريقة عملية فرصة للقضاء على معاصي السر فرصة يا اخوانا انك انت تعيش رمضان جديد حقيقي والله يا جماعة يعني مش عارف هو يعني, يعني احيانا كده تحس ان انت يعني متخيل الوقت بقى ان ايه يعني نفس المثل اللي احنا بنقوله مدرب الكوره وجاي قاعد قدام الفريق يا اخوانا لازم نستعد للمعسكر يا جماعه عشان خاطر اقتنعوا باللي انا بقوله يا اخوانا صدقوني هم قاعدين يبصوا كده هو الراجل ده بيقول ايه يعني هو عايز يستعد يعني تخيلوا منظر مضحك اصلا منظر ما حدش يتخيله دلوقتي وده في الكوره انا دلوقتي قاعد اقنعك انك لازم تستعد خاصه بعد سنه الفطور اللي احنا لسه خارجين منها ديت والسياسه اللي طحنت القلوب وال... والامراض والدنيا والشهوات والمشاكل اللي البلد فيها يعني هتدخل كده على طول ازاي ازاي شيء صعب جدا ان هو ان هو يتخيل مكاسب كافة بالمكاسب اللي انت هتحصدها لو استعديت قبل رمضان ان انت هتخرج من رمضان انسان جديد يعني ايه يعني دايما بنقول في ال- الدرس اللي بيبقى في اخر يوم في رمضان ماذا بعد رمضان يعني ايه الواحد يعني بيحب ان هو يصدم نفسه كده ويقول الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان يعني ايه مش الذي بعد رمضان هو الذي فعلته في رمضان ده غلط ده مفهوم غلط مش اللي بعد رمضان هو اللي انت عملته في رمضان غ- والدليل كل سنة انك انت بتعمل في رمضان ياما هنا ياما هناك يا سيدي ربنا يتقبل وبعد رمضان مفيش حاجة الذي بعد رمضان ليس الذي فعلته في رمضان ولكن الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان لان لو انت عملت قبل رمضان ده جه رمضان على على الاساس ابشر بقى بتغير الحال الحقيقي بعد رمضان انما التغيير العارض الطفيف ده ما بيغيرش بالدليل ال- الحال اللي احنا فيه دلوقتي المكاسب آه، آه، بتاعه الاستعداد لرمضان ان هيبقى في رمضان ان انت هتعيش رمضان ان انت هيبقى عندك رمضان يا اخوانا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق دمروا الاحصنه بتاعتكم بقى قوموا بقى فوقوا يعني احنا دلوقتي مش بنطلب روشته صعبه ولا حاجه احنا بنطلب دلوقتي شحذ همه على حاجه واضحه جدا وخط سير واضح جدا وطريق يعني واضح جدا طب انا مش قادر ما هو مش قادر دي بقى دلوقتي انا في قيام الليل مش قادر اشد ما هو احنا عايزين دي دلوقتي بقى اللهم لك الحمد انها بنت من دلوقتي وان انت دلوقتي بدات تواجه نفسك بيها مش عارف اصوم اللهم لك الحمد يا سلام بوس ايدك وش وضهر انك من دلوقتي بدات تواجه المشكله دي ما هو احنا دلوقتي بادئين عشان كده عشان تصوم وتفطر في نص اليوم وعشان تيجي تقوم الليل وتقوم آه، عارفين احد السلف يعني يروى يعني لما قام آه، في ليلة شديدة البرد قارصة البرد فيعني استيقظ فقام ليصلي قيام الليل فالبرد تلج فقعد يبكي من شدة التلج فقام نايم مش قادر فسمع صوتا يناديه اقمناك فينا ثم تبكي لنا نم فلا قمت خلاص ما يعني يعني الله الغني عن انتهى انت جاي تقوم وتعيط احنا عايزين بقى لا ال... نام فلا قمت دي ما تحصلش في رمضان احنا عايزين الوقت الوقعات تحصل الوقتي والفطور يجي الوقتي والالام النفسيه نتيجه انك مش عارف تقوم يجي الوقتي والفصل الشحن احنا عايزين كل ده الوقت احنا عايزين كل ده يحصل لنا في رجب الوقتي وفي شعبان بحيث انك انت اهو هتفضل تصلح تصلح تسخن تسخن تلين تلين لحد ما تدخل رمضان وانت جاهز يبقى هو ده المكسب اللي احنا اللي احنا بنتمناه فعلا ان احنا ندمر الحصان بتاعنا ان احنا نلين العضلات الايمانيه بتاعتنا زي ما قلت لكم يا اخواني يعني إيه إيه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه يبقى احنا دلوقتي وظيفتنا ان احنا نجري نبقى واقفين على باب الجنه قبل ما رمضان يبدا رمضان يبدا واحنا على الباب يتفتح رمضان تدخل من الباب تدخل الجنة من أول رمضان تعيش رمضان في الجنة يبقى أول رمضان في حياتك تقضيه جوه الجنة مش رمضان بقى بتقضيه قاعد تجري في الطريق إلى الجنة رمضان جوه الجنة رمضان نعيم بقى تقضي النعيم بقى تبقى خارج من رمضان خارج من الجنة اللي اللي عايزين ننزل Windows يا جماعة Windows لرجب والشعبان والرمضان نعرف قيمة هذه المواسم الخطيرة نعرف قيمة هذه يعني زي ما بقول لك يا مثلا ليلة النصف من شعبان على 10 من ذي الحجة على رمضان المواسم دي يا ابني لو ضاعت منك انت ضيعت يعني ايه يعني انت ضيعت ايه يعني انت جاي بتعمل ايه انت بضيع مكاسب المواسم وجاي بقى بت... يعني بتتكلم في ال... يعني يعني انت مضيع ال- ال- المكاسب المضاعفه اضعاف رهيبه وجاي بتتكلم في ايه يا ابني جاي بتتكلم في ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة ما من ساعة يعني كلمة ما من ديت يعني هي ممكن تبقى صعبة على قلوبنا شوية بس احنا لازم نتقبلها ما من ساعة يعني يعني لا ليل ولا نهار ولا ولا بعد العصر ولا قبل الظهر ولا 8 الصبح ما من ساعة تمر بابن ادم الساعة اللي بتنامها دي قبل الظهر دي هت- هتندم عليها الساعة اللي بتنامها قبل الفجر دي ما من ساعة يعني في اي شهر من الشهور في اي اسبوع في اي يوم في اي وقت ما من ساعة تمر بابن ادم تمر دي عارف يعني عامل زي ايه انت عارف القطر مثلا اللي معدي كده وانت واقف ومش عايز تركب مثلا عدى خلاص القطر راح راحت ما بتجيش تاني بقى تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة ندم بل حسره بل حسرة بعد انتهاء الدنيا وانقضائها للأسف الشديد إلا طب وليه ما حصلش عليها في الدنيا ما هو ممكن يتوب في الدنيا ويعرف قيمتها فيندم يا خسارة على رمضان اللي ضاعت لا لا لا كل ده مش الحسرة حسرة الحقيقية لما تشوف الناس اللي فازت بالسعادة دي خدت ايه هي دي الحسرة الحقيقية انما انت دلوقتي مهما ندمت على اللي فات ما انتش مدرك انت راح منك ايه ما انتش مدرك انت انت ضاع منك ايه ما من ساعة الا ان تتوب بقى وربنا يفتح عليك ويضاعف ليك ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة طب الوقت احنا بنتكلم يا اخواني في, في, في اي ساعة طب امال ساعة رمضان دي بقى يحصر عليها قد ايه احنا بنتكلم دلوقتي في اي ساعة من ساعات اليوم امال الساعة الرمضانية دي اللي واحد بيقعد لك فيها قدام تمثيلية ولا واحد بيقعد لك فيها قدام مباراة ولا واحد امال الساعة الرمضانية دي وتحصر عليها قد ايه احنا عايزين نتكلم دلوقتي قضية ان رمضان ده اسانسير اسانسير ضخم جدا انت بتطلع فيه قفزات عارفين اللي فاتح فندق في وش الحرم واحنا في العمرة الاخيرة ف يعني يعني نازل بقى قلت ايه يعني ايه خلاص نقعد في الحرم ونعتكف في الحرم واشوف اي اخ من اخواننا احط عنده الشنطه ونقعد فيعني ربنا قدر واحد لم اكن اعرفه من قبل وصمم ده في اوضه وحاجزها يومين ولازم تقعدوا فيها خلاص يعني اصلا كده كده مش هحتاج يعني مش محتاجين الاوضه يعني ه- اللي بيريح العمره ده بيقعد في فندق ده بيضيع العمره بتاعته الفندق ده امتى تحط شنطتك فيه وتروح كده ايه تستحمى فيه وتغير فيه بس انما حتى النوم يعني لو نمت لك فيه ساعتين يبقى انت ايه برضه بتضيع وقت كبير جدا لان الموضوع بيسحب بقى وبيضيع للاسف الشديد بتلاقي ناس بتروح هناك يروح منها حتى صلوات بسبب النوم في الفندق في التكييف وجنب الحرم الصلاه ب ألف صلاه المهم فواحنا ماشيين فبكلم واحد بقول له يا الاوضه بكام يعني يعني الف- الاوضه الصغنطوطه خالص زي فلقيته بيقول لي تقريبا الاوضه ب 600 ريال قلت له ايه انت بتقول ايه الاوضه بكام 600 يعني الراجل ده دفع لنا 1200 ريال فطبعا سبحان الله حسيت ان يعني يعني جزاه الله خيرا طبعا يعني و يعني يعني في سبيل الله وربنا يتقبل ويخلف انما انا قاعد اتخيل الفندق اللي 50000 اوضه ده اهو واللي ورا بعيد عن ال- او يعني مش قريب من الحرم يعني مش في وش الحرم ده اهو ده ده امال الفنادق اللي في وش الحرم دي ايه فتخيل بقى انا بقول كل ده ليه ان واحد جه عنده فندق في وش الحرم وقام جاي قافله في رمضان وقال لك يا عم انا هريح انت ده ولا تكسب امتى اما في المواسم دي اللي الليله فيها ب 600 ريال وب 1000 ريال وب... وب- واسمع ان بتوصل ل 10000 ريال اما المواسم دي انت بت... امال هتكسب امتى ولو كسبت انت انت ما انتش عارف انت خسرت ايه فهي بالظبط كده يا اخوانا عايزين نعرف الويندوز التعريف ده المو... الموسم اللي احنا مقبلين عليه ده ايه عشان نستعد ليه ده معسكر التغيير بتاع بتاعك يا جندي من جنود الشرطة بقى الإيمانية ده معسكر التغيير بتاعك قطار رمضان اللي كل سنة بيعدينا ون- اصل هو ما بيستناش حد ما هو انت هتبقى واقف مستنيه واول ما يعدي تركب يا اما ما بيستناش حد عما تطلع تجري بقى بيكون عدانا زي كل سنة للأسف الشديد رمضان ده طوق نجاة جاي ينقذ الأمة الأمة دي عايزة طوق نجاة يا جماعة عايزة زلزال يغيرها والزلزال ده رمضان لو احنا متغيرين من قبل رمضان هنقدر نشارك في تغيير الأمة في رمضان إنما احنا رمضان بالنسبة لنا يعني يعني لازم الصورة دي تتغير لازم نتغير لازم نفوق لازم نتغير لازم يا اخوانا مش هينفع نفضل كده انا دلوقتي بكلمكم كلام يعني احيانا والله بحس ان انا مش عايز اجد دروس ليه لان انا بحس ان انا لما اقعد اقول ما من ساعه تمر بابن ادم يا لا يذكر الله الا حسن على يوم القيامه ولازم تقوم ولازم تقوم بحس ان لو حد من اللي قاعدين قدامي ما هوش عارف هيخرج يعمل ايه هيعمل زينا ايام الكليه كده اما كان تسمع دروس تسخنك وبعد كده مش عارف تعمل ايه ممكن تمرض من شده الهم اللي انت فيه فبحس ان ايه يعني يعني يعني يعني بأشفق على اللي ممكن ينفعل ومش عارف هيعمل ايه انما الوقت مفيش اي اشفاق على حد ينفعل ليه خط السير موجود احنا عندنا شهرين خط السير من اوضح ما يكون ورمضان كل عباداته جماعيه يعني الدنيا مفتوحه يعني احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه واضحه العباده والصيام والقيام والمجاهده فيهم اناء الليل واناء النهار بس موضوع واضح بقى ما احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم في حل ازمه الواقع طب الدعوه ولا التربيه ولا العلم ولا مش عارف ايه طب نشتغل بطريقه التربيه العامه ولا التربيه الخاصه طب نشتغل ب طب اه اشت- طب اعمل صناعه معروف ولا اتعلم جولات ولا احفظ قران احنا دلوقتي مش في ده خالص احنا الوقت في قضية واضحة رجب وشعبان ورمضان عاملين زي شريطين القطر الطريق مرسوم اصلا انت امشي بس مفيش بقى عليك عذر مفيش ليك حجة ان همتك ما تعلوش مفيش ليك حل حجة الا لو انت زاهد في الدار الاخرة بقى والعياذ بالله ودي كارثة دي مصيبة محتاجة بقى اقبال على القرآن الايام ديت وتلاوى ليه ابكي بكي نفسك في كتاب ربنا بكي نفسك في ايات كتاب ربنا عشان لما يجي رمضان ثلاث شهور تسعين يوم على قلبك ده, ده, ده يا بختك يا عم يا بختك يا بختك تسعين يوم يعني اللي عنده امتحانات ولسه له مثلا شهر قول الشهر ده يعني مركز في العبادة مع المذاكرة الاثنين وبعد كده ت- يعني يا بختك ه- يعني هتخرج منه انسان تاني تماما انسان متغير آه، آه، تماما اهل الباطل فاهمين ايه رمضان يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ايه يعني آه، زي ما بقول لك تعريف رمضان ايه بتعرفك ما هو رمضان شهر رمضان الذي الذي إيه يا رب بقى هو ده التعريف بقى الويندوز بينزل اهو عشان تعرف رمضان ده ايه مثلا يعني شهر رمضان ده شهر يا اخوانا 30 يوم يعني حاجه فرصه كبيره للتغيير يعني الموضوع مش يوم الموضوع مش درس ساعه وسخنت وبعد كده مش عارف اعمل ايه رمضان من الرمض من الحرق هيحرق شهوات قلبك هيحرق ذنوب صحيفتك هيحرق العقبات اللي في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل فيه القران يا نهار ابيض يعني ايه يعني ده كان البدايه القران ده كان بدايه النبي عليه الصلاه والسلام في الرساله القران ده كان بدايه الصحابه القران ده كان بدايه ابو بكر وعمر وبدايه خديجه القران ده كان بدايه الفتوحات والخلافه والتمكين في الارض القران ده البدايه فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الذي انزل فيه القران يعني رمضان ده كان بدايه كل خير فرمضان ده يبقى بدايتك رمضان ده يبقى البدايه ليك بس بدايه سليمه بقى بس بدايه طلقه بقى طلقه حقيقيه الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى ما عادش هيبقى فيه شتات ما عدتش هتبقى تايه الفتره دي لو انت استغلتها ما عدتش هتدخل في التيه ده تاني اعمل ايه واروح فين وما اعملش ايه هتنور من جوه بقى هتنور من جوه زي اللي داخل في اوضه ضلمه وقعد يحسس صبعه لمس الكبس الكبس ده هيتلبس بالتاكيد في التسعين دوم يوم باذن الله سبحانه وتعالى هتخرج الدنيا منوره هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات كل حاجه هتبقى باينه هتبقى واضحه الامه مش هترجع للتيه ده تاني يا سلام لو رمضان ده استثمر صح وبينات من الهدى والفرقان لو رمضان ده الامه عكفت فيه على القران لو رمضان ده الامه عكفت فيه على فهم كتاب ربنا وتدبره وتلاوته والقيام بيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شاهد يعني رمضان ده مشاهد يعني مشاهد يعني ايه مشهد حاجات بتتحفر في القلب حاجات القلب بيشهدها فلا ينساها رمضان ده مشاهد ده ده ده ده, ده فتوحات نفحات حاجات لا تنسى حاجات بتتحفر جوه القلب يعني تغيير قلبي داخلي يعني تغيير حقيقي يعني تغيير من جوه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم باقي الملابسة يعني كل حاجة في حياتك تبقى يسيرة اليسر ولا يريد بكم العسر لو انت بعدت عن سبيل العبادة كل حاجة في حياتك هتبقى صعبة ومعنتة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم التكبير ده معناه انها معركة وهي فعلا معركة مع الشيطان يا ترى يعني ال- النصر حليف مين فيها ولعلكم تشكرون الشكر ده هو الحاجة اللي الشيطان اصلا كل هدف حياته ان هو يمنعك عنها للأسف الشديد ولا تجد اكثرهم شاكرين هو عايز اهم حاجة عنده انك انت ما تعرفش ربنا عمل لك ايه وربنا فتح لك ابواب ونفحاته ورحماته قد ايه فلما انت تعرف نفحات رمضان وتقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب على هاش- هذا الشهر العظيم انت حققت مقصد واذا سألك عبادي عني فاني قريب ده شهر جاي يوصل الامة بربها ده شهر جاي يوصل ما بينك وبين ربك ده شهر جاي يقطع يصل القطيعة اللي ما بيننا وبين الطريق الى الله سبحانه وتعالى لما هنفهم رمضان بهذه الصورة يا إخواني لما هنفهم رجب وشعبان بهذه الصورة يا إخواني لما يعني هننزل هذا التعريف العشاء لما هننزل هذا التعريف آه، آه، الفترة دي هتختلف معانا كما قال يعني آه، آه، هذه الكلمة العظيمة رجب شهر البذر مش رمضان ابدا وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد بقى للفتوحات والمقامات والاحوال والعبادات والثبات والانطلاق في دين ربنا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اخواني عاملين ايه ازيكم يا جماعة الله المستعان ال- صحيتوا ولا لسه يا اخوانا ولا مفيش فايدة ولا ايه الله المستعان الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اما بعد واضح ان الجمبري بتاع بورسعيد مغشوش متغدين النهارده في بورسعيد واضح ان ال... بعد خطبه الجمعه واضح ان السمك بتاعهم مش مش اصلي ولا ايه الحمد لله ال... كنا بنتكلم عن ايه كنا بنتكلم عن الاستعداد لرمضان صح ماشي جزاك الله خير سبحان الله العظيم وداعيا الى الله باذنه ربنا يفتح على قلوبنا يا رب ويجري الحق على ألسنتنا يا رب ويستخدمنا لنصر الدين في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله يعني أحد شبابنا الجميل بعد بيقول لك أنا يعني ممكن تقول لنا كيف نستعد لرمضان ونحن بدأنا امتحانات عملي وهنخلص نظرة عن نهاية شعبان نعمل إيه وجه يعني يا إخواننا يعني يا جماعة ماشي خلاص انت الوقت عندك شهرين امتحانات الشهرين دول ما بينهم مسافات كافية اصل ما تقوليش ان العبادة هتقف اوعى يا ابني توقف العبادة لحاجة في حياتك مهما كانت لو داخل امتحانات الدكتوراه اوعى توقف العبادة في حياتك يا اخي ساعة في يومك عبادة ربنا سبحانه وتعالى وباقي الساعة دي لو انت ما عندكش غيرها هتبقى مليانة بركة لا تتخيلها يا اخوانا بلاش نعمل تصورات مثالية عن اللي مطلوب وبعد كده نعقد نفسنا ان احنا مش قادرين نعمله بلاش نبني اوثان ونعبدها بلاش نتخيل ان المطلوب ليل نهار استعداد فلما ما اعرفش ليل نهار استعداد يبقى خلاص انا مش هستعد ده كلام بعيد عن الحق زي اللي يتخيل ان معنى ان انا ابقى انسان ملتزم يبقى معناه ان لا يمكن اعصي فلما يقع في معصيه يحبط وينهار ده كلام غلط بلاش نعمل تصورات مثاليه للدين وبعد كده نحاسب نفسنا اليها فلما نفشل نتحطم نفسيا يا ابني لو انت عندك ساعة 60 دقيقة او ساعتين 120 دقيقة في اليوم للعبادة زائد بالصوم اثنين وخميس ابشر يا حبيب قلبي وخسارة ايام امتحانات الايمانيات في السماء والافتقار الى الله بقى في اعلى حالاته الساعة عبادة بساعة عبادة فعلا الساعة بقى يعني مليانة بركة الاخ بقى اللي ربنا مديله دلوقتي فرصة انه يتفرغ اكتر من كده يا اخوانا يعني ايه يعني سبحان الله العظيم يعني يعني ربنا هيعين الجميع المهم الصدق المهم ان احنا كلنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى اول حاجة في روشتة رجب وشعبان اول حاجة زي ما قلت لكم الفنانين الفن الممثلين بيشتغلوا ليل نهار دلوقتي لان ليهم هدف يبقى اول حاجة لازم يبقى ليك هدف الهدف ان نخرج من رمضان انسان تاني الهدف ان اخرج من رمضان متغير تماما ان انا دي تبقى الانطلاقه بتاعت حياتي بقى دي تبقى ضربه البدء بتاعت حياتي تاني حاجه فلما فصل طالوت بالجنود لازم تفصل بقى لازم تدخل رجب وشعبان فاصل فاصل لعباده ربنا مركز في عباده ربنا مركز فلما فصل فاصل لهذا الطريق خلاص انا مفيش حاجه من اول اللحظه دي هتشغلني عن عبادتك يا رب يعني المذاكره يا ابني خلاص ما انت وراك مذاكره بقى ربنا يعينك يعني وعندك وقت في اليوم اليوم 24 ساعه يعني اليوم مش ساعتين وراك مشاوير حصل لك حاجه ما تحبطش من العوارض انما انت فاصل ان كل وقت الدين للعباده بتجاهد بقى وتقوم مره وتقع مره وتنجح مره وما تنجحش مره مش مشكله خالص ولكن انت مركز في هذا الامر تسمع شرايط رمضان من الوقت عشان تسخن وتتحمس ايا مكان بقى القصه ايه بتجيب كتاب عن رمضان دلوقتي وتقرا الفضائل عشان تتحمس دلوقتي ايا ما كانت القصه ايه انت بقى قاعد ايه قاعد تشحن في نفسك وقاعد تشتغل ومركز الحاجه الثالثه يا اخوانا لازم يبقى في خط سير لازم يبقى في خط سير ها أه؟ يعني فلما فصل طريقه الجنود قال ان الله مبتليكم من نار خدوا بالكم هيقابلكم في الطريق كذا لازم يبقى فاهم الطريق اللي جاي ايه لازم يبقى في خط سير يا ابني ركز في عباده القيام ركز في عبادة انك تقوم الليل لله رب العالمين لما الواحد بيتعجب مش من وصف القرآن لقيام الصالحين بل من وصف القرآن لنوم الصالحين لما ربنا سبحانه وتعالى لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليل يعني النوم بتاعهم قليل وكمان ربنا سماه جوع عارفين ان الجوع نوم الطير ده العصفوره اللي تقوم حرك الغصن تقوم طاير على طول نوم خفيف جدا والنوم الخفيف ده كمان شكله ايه بقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن نفور يعني حتى شوية النوم دول يعني هو تتجافى ومش مش يعني الجنوب كأنه قاعد يقلب جنبه مش عارف ينام كله متنافر مع المضجع كأنه واحد بيتقلب على زيت مش عارف ينام ما هوش قادر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يا جماعة عايزين نبقى ده عايزين نبقى النموذج ده عايزين نخرج من رمضان ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عايزين نبقى صالحين عشان نقدر نبقى مصلحين فرصة هو شهور وعبادة فرصة للصلاح تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده وصف النوم بتاعه مش عارف وفي الاخر يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون بدم ذكر القيام شوف بقى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم حتى عن الملائكة حتى عن حملة العرش ما فيش ده ده اول مرة هتشوفوا العيون النعيم بتاعك ده يوم القيامة محدش هيشوفه خالص انت اللي هتفتتحه كده حاجة يعني حاجة فوق تصور ال ال ال ال- الفكر والخيال فلا تعلم نفس نكرة للشمول ما أخفي لهم ما للتعظيم أخفي لهم عشانك أنت من قرة أعين يعني قضية ال ال ال قضية قيام الليل لما ربنا بيوصف قيامهم بقى يقول لك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم يعني ده طول الليل بقى البيات ده المفروض النوم لا ده البيات بتاعهم هو الصلاة قادر انه يقف يصلي ساعة واثنين وثلاثة واربعة بين ايدين ربنا ايه ده وايه كمان لربهم بقى ده بيصلي بحب بقى ده بيصلي بقى يعني ايه يعني بيصلي وقلبه يتألى حبا وشوقا وح- وفرحا بالله عز وجل ي- ي- سجدا وقياما قاعد بقى يراوح ما بين انواع العبادات وقلبه معاه بقى النموذج المشرق الوضيء ده اللي في النهايه ربنا بيقول عليه اولئك يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى وما دام لما يذكر القيام دايما دور على الثواب تلاقي نفسك طالع في السماء بقى في ثواب هذه العباده العظيمه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سوره الاسراء ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام المحمود بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مقام الشفاعة العظمى اللي كل الأنبياء بيفروا منه ولا يستطيعوه وتذهب الخلائق جميعا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكي يشفع عند الله ببدء الحساب دي الشفاعة العظمى ده مقام محمود حاجة ما فيش حد هياخد زيها طب ده بالنسبة للنبي طب بالنسبة لمن سوى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش هيبقى الشفاعة العظمى ولكن هيبقى برضه حاجة محدش هياخد زيها ومن الليل فتهجد الوجود هو ال- النوم والتهجد هو إزالة النوم يعني يا عم قوم صحصح بقى قوم بقى أي- كيف مضى عهد النوم طب يا رب أنا مش قادر وبتاوب ومش عارف يا عم قوم بس تهجد به قوم بقى امسك المصحف به ديت وابدا بقى اقرا بقى تلاقي النوم طار من عينيك والغفله طارت من قلبك اول ما تبدا كده تقرا وتلاقي القران بيكلمك عن اله مهيمن على كل ذره من ذرات الكون مفيش اي شيء خرج عن سيطرته الكامله سبحانه وتعالى هيمنته الكامله ويكلمك عن كل شيء انه لا شيء يملك اي شيء في اي شيء الله يملك كل شيء لكل شيء الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل لك كل شيء تبدا تتكلم بقى في معاني عاليه بقى قران بيكلمك عن الله وبعد كده يدخلك الجنه تنبهر بعد كده تلاقيك واقف على ابواب النار مفزوع بعد كده يقوم واخدك لقصص الانبياء والبطولات الايمانيه والتعبديه في ذات الله تنبهر بعد كده يقوم مرجعك بقى للاذى اللي قوي للنبي عليه الصلاه والسلام في مكه في الدعوه تقوم بقى تحزن وتتحمس انك انت تسير على ضرب النبي وبعد كده يقوم مرجعك للكلام عن الله وعظمته وجلاله ونعمه يقوم قلبك يدوب حبا وشوقا وتعظيما وبعد كده يقوم واخدك ويكلمك عن الموت ت- تزهد في الدنيا بعد كده يقوم مدخلك يوم القيامه خمسين الف سنه اهوال رهيبه شعر قال قلبك يشيب بعد كده قران بقى وقلبك متسلم ليه وعايش معاه بقى لما تكون انت عايش مع القرآن يلا بقى يا اخوانا يلا بقى مع هذه الفرصة يا اخوانا يلا بقى نكسر القيود اللي منعنا عن الطريق الى الله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول امن هو قانت امن ده بقى ولا ده مين بقى اللي عند ربنا اغلى واعلى واعظم واهل الفتح ربنا سبحانه وتعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما بس مش آه، جوارح طالعه نازله ده قلب طالع نازل يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اهل القيام بالمنظر ده هم العلماء يا اخوانا هم دول العلماء دول اهل العلم اللي عندهم علم الدار الاخره علم جلال وعظمه الله وواقف بيعبد ربنا بعلم عارف واقف بين ايدين مين عارف هو بيعبد ليه له هدف من وراء العباده اولئك الذين سماهم الله علماء في هذه الايه مستوى القيام ده اناء الليل ساجدا وقائما يعني عايزين همامنا تعلو الموضوع مش صعب هي عايز بدايه وبعد كده ما تسألش بقى ربك بيفتح من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذرعا انت قرب بس قرب وجاهد واتعب وضحي وابذل ما تروحش الوقت بيتك اه فاتح محمولك طب ما انت فاتح محمولك يا ابني خلاص راحت خلاص هيجي لك مكالمه طب هفوت عليك طب مش عارف انا اعمل ايه خلاص ضاعت وفر عمرك بقى ركز بقى قلل من فضول الصحبه الايام دي بقى اقفل محمولك من العشاء عشان لو انت طالب وراك مذاكره اذاكر لك كذا ساعه بقى وبعد كده تقوم تصلي ما شاء الله لك ان تصلي لو انت راجل بقى خلاص تاخد الليله من اولها عباده وانطلاق لله سبحانه وتعالى العمر غالي يا جماعه والوقت غالي واللي راح مننا كتير والفرصه قدامها هي قدامنا هي اهي احنا مش بنك احنا الفرصه اهي واحد رجب يوم التلات شهر البذر هيبدا يوم التلات خلاص قدامنا اهي ربنا جايبها قدام عينينا يعني يعني خلاص بقى موضوع انتخابات الرئاسه ومش انتخابات الرئاسه لا في ايدي ولا في ايدك ولا في ايد حد خلاص اكتر من شبابنا يعني اللي قاعد يوزع ورق الفلول ربنا يبارك فيه وزع ورق الفلول ده ليل نهار على قد ما تقدروا افضحوا هؤلاء يعني يعني انما اكتر من كده احنا نقدر نعمل ايه يعني هتنزل هتنتخب بس يعني سواء مرشح يعني يعني يعني اهم حاجه ما تنتخبش غير واحد اعلن انه سيطبق الشريعه الاسلاميه حتى لو مش صادق بقى صادق من خدعنا بالله ان خدعنا له ما ترشحش واحد ما قالش كلمه شريعه اسلاميه خالص اللي قال كلمه شهاده سماء خلاص هو ده اللي قدامنا بقى يعني ما يعني احنا مش مش قاعدين في اوبن بوفيه وبنختار بقى لحمه ولا جمبري ولا احنا في صحراء و... وهو كوبايه ميه اللي قدامنا نشربها يا- يعني ف... فعايزين نقدر الموقف موقف مؤلم والتمزق بتاع الصف الاسلامي مؤلم مؤلم موقف اليم يعني لم يمر المرء بألم في حياته مثل هذه الأيام للأسف الشديد موقف مؤلم التمزق اللي احنا فيه دي أي تبادل وتوافيق ما بين أفراد التيار الإسلامي كانت هتفرز منظومة رئاسية وترشيحية هتجذب الشعب كله ولكن للأسف الشديد حتى الشعب لما شاف التمزق ده كاره المرشحين الإسلاميين لا هو عارف يختار دول ولا عارف يختار دول ولا الناس عارفة تختار ايه كما قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اوعوا تفسدوا الاخلاق بتاعتكم اوعوا تتعاملوا بالمصالح مش بالمبادئ والاخلاق والمثل والقيم فتزل قدم بعد ثبوتها يعني ت... الناس تنتكس ما قابل لسه واحد وانا في الجامعه كان امين أس اكبر اسره مش اكبر الاسره الوحيده الاسلاميه اللي في كليه من الكليات الكبيره جدا وكان امينها مقابله ليبرالي ليبرالي يا ابني انا نفسي مش فاكره انا بتناقش معاه كده ليبرالي وانا مش فاكر يا نهار ابيض ده كان امين اسره كذا في الجامعه قال لي ما قدرتش ان انا اشوف المبادئ بتتكسر وهي دي بقى قلت هي دي فتزل قدم بعد ثبوتها ان الناس هتنتكس لما تشوف اللي بيحصل ده ان الناس هتكره الالتزام لما تشوف اللي بيحصل ده وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ما عدتوش دعاة تعدتم صداد عن سبيل الله اين عقولنا واين ديننا واين وعينا انا لا ادري فين ديننا اللي يردنا فين ديننا اللي يردنا يا اخوانا عما يحدث من تمزق تمزق كل واحد فاكر ان هو اللي هيجيبها حسن تنازل لمعاويه ابن ابي سفيان مين من المرشحين اللي بيقولوا الشريعه الاسلاميه احسن من الحسن ومين منهم احسن من معاويه ده تنازل وده قابل والامه توحدت والصف ائتلف والامه اجتمعت مين احسن من هؤلاء الصحابه الكرام مين يا اخوانا انما دلوقتي يعني بنتعامل يعني يعني يعني للاسف الشديد الموقف محزن ومؤلم ومخزي ومخزي جدا ولكن آه، يعني من باب ميتة المضطر يعني المرشح اللي بيقول الشريعه الاسلاميه هو اللي هنختاره هو اللي هنختاره وربنا سبحانه وتعالى يقيد لهذه الامه امر رشد وربنا يصلح احوال هذه الامه وربنا يؤلف بين قلوبنا لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لتغ... لقامت الخلافه لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لقادت مصر العالم كله الى الاسلام لو وضعوا أيديهم في أيدي بعض لتغير مجرى أحداث الكرة الأرضية لو وضعوا أيديهم في أيدي بعض لكانت نقلة تاريخية في مصر والعالم كله ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أعلم ربنا بيدخر يعني هذه المبادئ لمين اللي ينصرها وربنا بيدخر إحياء هذه ال- المبادئ في الواقع على إيد مين لعله على إيديكم ولعله على إيدي الناس مننا الله أعلم ولكن اللي بيحصل ده شيء مؤسف وإحنا مضطرين إن إحنا نتعامل معاه إخوانكم آه، أحبابنا في قرية من القرى Kia Cerato بيضة اسمها كده Kia Cerato بيضة ركنة صف تاني Kia Cerato بيضة اخوانا ركنة صف تاني جزاك الله خير حبيب قلبي ربنا يسلمك اخوانكم في ال- في قريه من القرى عاملين مشروع آه، الصلاه خير من النوم دي ورقه بكشوف الناس اللي سجلت يعني ما شاء الله ناس كتير قوي 57 واحد مسجلين كل واحد بيسجل اسمه ويسجل بقى ايه هو عايز يصحى آه، قيام ليل ولا فجر ها بالمنظر ده وده الارقام بقى اللي هي بتتسجل عشان يصحوهم فهم يعني ايه باعتين الورق من باب ان هم يحمسوكوا ان كل واحد في المنطقه بتاعته او في القريه بتاعته يعمل هذا المشروع ال- المبارك الجميل آه، ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يعينكم يعني يعني الفرصه مفتوحه قدامنا ومش عايز اطول عليكم ولا عايز اطول على اخواننا الطلاب اللي وراهم مذاكره نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فتحا مبينا في عبادته اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك صوامين يا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين يا رب اجعلنا لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا يا رب العالمين تب علينا من كل الذنوب والمعاصي يا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا رمضان وافتح علينا فيه بما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا في- بليلة القدر من الفائزين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا انك ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك